الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام وعبد يناجي شديد المحن ويا رب ذنبي كمثل الجبال وليلي دموع لنيل الوصال خشوع خضوع لرب الجلال حلاوة طلاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله أنا أحبكم في الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله الجنه وما أدراك ما الجنة الجنة مجرد ذكر الجنة في نفسك يتشرح الصدر ويقبل الإنسان على الحياة الجنة الجنة بكل التفاصيل مفاجأة مفاجأة بكل المعاني فيها ما لا عين رأت اللي عمر عينك ما شافته ولا أذن سمعت ولا عمرك سمعت عنه ولا خطر على قلب بشر ولا حتى خطر على بالك مفاجأة الجنة مفاجأة وأكبر المصائب الحرمان من الجنة يعني عايزين نقول إيه مش دخول النار مصيبة لا أن يحرم إنسان من الجنة دي مصيبة كبيرة جدا جدا لا مش مصيبة دي حاجة أكبر بقى من كلمة مصيبة ان الانسان يحرم من نعيم الجنه مش بس النعيم الصحبه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا مش بس الصحبه دي لا القرب من الله سلوك الجنه حين يلقى اهل الجنه ربهم وينظرون الى وجهه الكريم أه طب أه ده خسر ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه طب فوق كل الخساره دي انه والعياذ بالله يدخل النار دي تبقى مصيبه كبيره بقى ايه آه ايه السبب انا اريد ان نسوق الاعتراف الرهيب لاهل النار ايه اللي وصلهم لكده اسمع يقول ربنا جل جلاله
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور انا عارف ان في بعض الناس دلوقتي عايز يغير آه، النار لا يا شيخ ما احنا اليومين دول مش كلام عن النار لا لا لا لا اسمع اسمع عشان تخاف اسمع اسمع خليك معايا خليك معايا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ هي النار نفسها متغاظة الناس دول عصوا الله ليه؟
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير هو ده الاعتراف الرهيب مش عارف تيجي علي هو ده الاعتراف الرهيب هو ده السر اللي كنت عايزك توصل له وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا
فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير لو كنا نسمع زي ما قلنا اكتر من مره السماع سماع القلب ان قلبك يسمع مش انك تسمع بقلبك ان قلبك يسمع ان الكلام يوصل لقلبك اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون هي دي المشكله الكبيره ان عدم السماع سبب الطبع على القلب اللهم اصلح قلوبنا اهد قلوبنا يا رب يا رب افتح مسامع قلوبنا يا حي يا قيوم الاعتراف الرهيب سبب دخول هؤلاء النار انه اعترافهم اللي قالوا قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير نسال الله ج- جل جلاله ان يرزقني واياكم الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ثم تعالوا الى الحبيب محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تعالوا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تعالوا لنسمع اول سوره نون نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم كثيرا ما أتساءل كيف أطاق قلب النبي محمد أن يسمع مدح الله له إزاي قدر سيدنا النبي أنه يستحمل دي انه يتحمل دي ان ربنا يقول عنه وانك لعلى خلق عظيم سبحان الله العظيم هذه من عظمه النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم اخلاق النبي انه بعد ان سمع هذا المدح لم يتكبر ظل متواضعا بعد ما ربنا قال له وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اعظم الناس اخلاقا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كم اوذي انا اضرب لك امثله في ايه في ايه ولا ايه ولا ايه من وفائه للسيده خديجه رضي الله عنها عظمه في الوفاء من آه، آه، تغافله عن حق نفسه لن يدخل احدكم الجنه عمله ولا انت حتى انا من عظمته في التواضع في العباده حتى تورمت قدماه ارفق بنفسك اليس قد غفر لك افلا اكون عبدا شكورا عظمته طب انا هذكر لك مثال من عظمه النبي صلى الله عليه وسلم في العفو شيء عجيب جدا ان عبد الله بن ابي بن سلول آه، طب ناخد فاصل وبعدين نقول المثال ده طيب فاصل ثم احبكم في الله حلاوة طلاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام حلاوة طلاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إخوتي النبي محمد حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم أفضل هؤلاء الأنبياء وأكرمهم على الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم قول يا شيخ محمد
وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وانك لعلى خلق عظيم عظيم الاخلاق صلى الله عليه واله وصحبه وسلم المثال اللي انا كنت هقوله قبل الفاصل ان عبد الله بن ابي بن سلول اذى النبي صلى الله عليه وسلم اشد الايذاء لما طعن في عرض السيدة عائشة حبيبة النبي وزوجته وأم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرأة وكان طعن عبد الله بن أبي بن سلول في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها آه، أخطره إن أولا إنها زوجة النبي أم المؤمنين ثانيا بالنسبة للنبي بقى حبيبة النبي بيحبها صلى الله عليه وسلم لما سئل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحب الناس إليك قال عائشة قيل فمن الرجال قال أبوها رضي الله عنها وأرضاها وأسأل الله عز وجل أن يلعن من لعنه ثم هي بنت صاحبه وصديقه أبو بكر الصديق كل ده طعن فيه وعاشت المدينة شهر 29 يوم حبس فيها الوحي والنبي عانى فيها الامرين شوف عشان اقول ان دي ما تتنسيش عشان ما حدش يقول النبي اوذي من عبد الله بن ابي بن سلول ونسي لا ده 29 يوم ما تتنسيش ما تتنسيش 29 يوم ثم نزلت البراءة في عشر آيات في سورة النور تتلى ويتعبد بها إلى يوم القيامة وربنا سماه إفك ولسه الأفاكين بيتكلموا فيها لحد دلوقتي بعد ما ربنا سماه إفك لسه المجرمين بيقولوا إيه إيه مش عارف بيقولوا إيه الشاهد بعد كل ده لما مات عبد الله بن أبي بن سلول اللي آذى النبي الإيذاء ده جاء ابنه وقال يا رسول الله إني أريد ثوبك لأكفن فيه أبي لعله يرحم بالله عليك لو واحد اتهم مراتك وحبيبتك وبنت صديقك بالباطل وظهرت براءتها انت تحب انه يرحم لا. لو قالوا لك في حاجه تعملها اعمل له كذا عشان يرحم ترضى سبحان الله العظيم سيدنا النبي راح قلع ثوبه واعطاه لعبد الله بن ابي بن سلول ببساطه قال له لا يا رسول الله اني اريد ثوبك الذي يلي بدنك الذي فيه عرقك فقال اي نعم واعطاه ثوبه بالله عليكم حد يعمل كده في عظمه اعظم من كده بقى في الدنيا كلها شوف عظمه سيدنا النبي بعد كل اللي عمله الرجل ده ده الرجل ده كان بيقلب ال كل ال- القبائل عشان ت- تثور على النبي وكان بيبعت لليهود و و و ورغم ذلك من عظمه اخلاق النبي تغاضى عن كل ذلك وعمل ما يرحم به ذهب ليصلي عليه ايضا بعد كل ذلك ال- معلش بقى بعد عظمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا ننتقل نقله الى هذا الانسان وصفاته العجيبه وكيف تعالج ودي منتشره في هذه الايام جدا انك تجد اكثر الناس النهارده مصاب بهذا الهلع والا بص للمستشفيات وبص للعيادات وبص للدكاتره اللهم اكفنا شر المستشفيات اللهم اكفنا شر الدكاتره يا رب اللهم اكفنا شر الاجزخانات والعلاج اللهم لا تحوجنا الى طبيب غيرك يا حي يا قيوم ان الانسان خلق هلوعا الهلع اللي يجيله شويه صداع جري الاشعه والتحاليل والادويه والمعمليات والسفر بره و و ما علاج هذا الهلع الذي فيه الناس اللي ربنا يرزقه مال كله مكتم ويكنز ويجمع ويخ ويخزن و ايه ايه علاجه ده؟ ان الانسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا نعم
إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين
ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلي العلاج الدواء الصلاه الصلاه بس الانسان يصلي كما اريد له ان يصلي مش الصلاه بتاعت النقر الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده. انا اعرف مجموعه من الناس سابونا نصلي لوحدينا وراحوا يصلوا لوحدهم ليه عشان ينقرها لوحده ما رضيش يصلي في الجماعه حاجه عجيبه يا اخي طب انت يا اخي اتعب شويه لله عشان يوفقك عشان يقبلك عشان يطلع صوتك الخلصان رايح تصلي لوحدك وتسبق الجماعه لا اله الا الله اهي دي ان الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلا المصلين هم أهل الصلاة اللي بيص... زي ما قلت لك كده بقى مش اللي بيصلي بقى الله اكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان الله الله اكبر رب اغفر لي الله اكبر مش هي دي الصلاه الرسول لما شاف رجل ينقر الصلاه لا يقيم صلبه في الركوع والسجود قال له ايه ارجع فصلي فانك لم تصلي ما صليتش لما قال له لم تصلي مش محسوبه صلاه ممكن الواحد يجي يوم القيامه ربنا يقول له انت ما صليتش ليه يقول له يا رب وعزتك وجلالك صليت يقول له لا انك لم تصلي كصلاه حبيبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم علاجك الصلاه الصلاه اركع واسجد وطول السجود فجأة بالناس يقول لك من أما بالناس فليخفف فإن فيهم المريض ما جاش المرض إلا وقت الصلاة ما أنت طول النهار واقف ما أنت طول النهار بتجري وتتنطط ما أنت طول النهار وت- بتقف بعد ما تخرج من الجامع جاء الم... بس المريض والضعيف زي الح- جت وقت الصلاة عشان كده هلوع الوهم اللي عايش فيه ناس كتير التهويل اللي عايش فيه ناس كتير سببه ان مفيش صلاه صح ما احنا قلنا هي حاجه من اتنين يا تصلي صح يا تصلي صح مفيش حل تالت اسال الله جل جلاله ان يرزقنا عباده ترضيه احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله حلاوة طلاوة لخير الكلام حلاوة طلاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام وعبد يناجي شديد المحال ويا رب ذنبي كمثل الجبال وليلي دموع لنيل الوصال خشوع خضوع لرب الجلال حلاوة طلاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام وعبد يناجي شديد المحال ويا رب ذنبي كمثل الجبال وليلي دموع لنيل الوصال خشوع خضوع لرب الجلال